بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا في الاصحاح الاول في عدد 8 الى عدد 12. اولا اشكر الهي بيسوع المسيح من جهه جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتأثر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين اتكلمت ويا حضراتكم في الأسبوعين اللي فاتوا عن نوعين من الثقافة ثقافة من الجانب الروحي اتكلمت عن ثقافة التطوع وهو الإنسان الذي يقدم وقت وجهد والاسبوع الماضي اتكلمت عن ثقافه التبرع وده الانسان اللي بيقدم من ماله ومن امكانياته النهارده عايز اتكلم برضو من ناحيه روحيه على ثقافه من الثقافات بنتكلم عليها كتير لكن انا بتكلم على اساس انها ثقافه بنحاول نغرسها في حياتنا اليوميه النهارده هتكلم وياكم عن ثقافة التضرع ثقافة التضرع التضرع اللي هي الصلاة بس الصلاة التي من أجل آخرين وعايزك في الأول تعرف إن في التطوع الصلاة تبارك الوقت يعني لما أجي بتطوع في حاجة بقدم من وقتي ساعات او ايام او شهور كيف ما يكون طب الوقت اللي باقي عندي بيبقى صغير الله يباركه فعلى سبيل المثال مثلا الخدام اللي بيخدموا في مدارس الاحد في بدايتهم بيبقوا طلبه في الجامعه غالبا طالب الجامعه ده محتاج الوقت عشان المذاكره فبيقتطع من وقته وبيقدم هذه الخدمه اللي فيها عمل تطوعي طب والوقت اللي باقي الله يباركه في دراسته يعني مثلا اللي كان بيحصله في أربع ساعات الله يبارك الوقت فيستطيع أن يحصل من خلال الصلاة يحصل في ساعتين مثلا ففي التطوع الصلاة تبارك الوقت وفي التبرع التبرعات المادية بصفة عامة الله يبارك المال الذي عند الإنسان طبعا الصلاة هي الوسيلة التي جعلها الله أن نتواصل بها معه وهي إمكانية رائعة العالم بيجتهد يعمل موبايلات ويعمل تليفونات ويعمل وسائل اتصال والناس تكلم بعضها وكان الأول بسلك ودلوقتي من غير سلك ويكلموا في أي حتة ومن أي مكان لكن الله أعطانا الإمكانية الفائقة أن تحدثه في أي وقت وأن تتكلم معه في أي مكان وأن آه الصلاة مش عايزة شحن زي الموبايل لما بنشحنه مثلا الصلاة مفتوحة قدامك على طول ومهما كانت لغتك بسيطة أو تعبيراتك بسيطة إلا أنها أمام الله عظيمة عشان كده واحد من القديسين بيقول الصلاة هي بمثابة النفس للمؤمن الاستنشاق والصلاة بمثابة البخور أمام الله والصلاة بمثابة الصوت الصوت اللي هو الكرباج للشيطان هي تطرد عدو الخير بنقول مثلا في المزامير لتكن صلاتي لتصعد صلاتي كالبخور قدامك يعني وانا بصلي كده زي ما بنشوف الشريه و البخور صاعد منها صلواتي تصعد امام الله بهذه الصوره وفي نفس الوقت الصلاة هي القوة المخيفة للشيطان وأكتر حاجة بيشتغل عليها الشيطان في حياتنا إنه عايز يحر- يحرمنا أو يعطل روح الصلاة فينا تعبان مفيش وقت مشغول آه عندي هموم آه عايز ارتاح يحط لك حجج لا تنتهي عايز يقطع خط الاتصال اللي بينك وبين الله المفتوح والممنوح كنعمة للإنسان والحقيقة الصلاة ما يقدرش حد يمنعك منها يعني أحيانا مثلا لما يبقى ربنا يحافظ عليكم واحد تعبان شوية يجي الطبيب يقول له تاكل دي ما تاكلش دي تقلل كده تزود كده حسب ظروفه الصحية لكن في الصلاة أي شيء بأي صورة ترفعه أمام الله آه، هو مقبول والله مستعد أن يسمعه تماما أنا عايز أركز الكلام اللي بقوله وياك على ثقافة التض- التضرع بمعنى الصلاة من أجل الآخرين احنا بنصلي من اجل حياتنا ومن اجل ظروفنا ومن اجل خدمتنا ومن اجل كنيستنا ومن اجل الوطن ومن اجل العالم كله ومن اجل الميه ومن اجل الهواء ومن اجل الزروع كل ده لكن انا عايز اركز النهارده وعشان تبقى واخد المدى بتاع الثقافه نفسها هي ثقافه التضرع انك تتضرع من اجل الاخرين بتصلي من اجل الاخرين بالاسم ايه الصلاه من اجل الاخرين اول حاجه هي اختبار محبه مش هعرف اصلي لحد الا اذا كنت بحبه طب اذا تسرب الى قلبي عدم محبه هتلاقي نفسك ما بتعرفش تصلي وهنا بقى تظهر اشكال من الخطيه فالصلاه من اجل الاخرين هي اولا آه، اختبار محبة للإنسان محبة قلبك قد إيه بتحب الآخرين قد إيه تقول لي في ناس كده نص نص وناس ربع ربع وناس آه، يعني مش بينزلوا بنزوري وناس آه، يعني بقبلهم حبايبي الله يريد أن يكون قلبك محطة حب لكل أحد لكل إنسان حتى المختلف عنك حتى المغاير عنك ليه لانه الايه اللي انتوا كلكم حافظينها وبتحبوها هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه الله احب العالم تبقى انت المخلوق ما تحبش العالم معادله بسيطه قوي ده ربنا اللي خلق العالم ده كله والبشر دول كلهم انت في قلبك تحب ناس وتسيب ناس اذا كان الله خالقك يحبهم احب العالم كله باختلاف بقى الاجناس والاعراق والالوان والاديان والفلسفات الله يحب العالم كله حتى باختلاف اللغات العالم النهارده فيه اكتر من 300 لغه آه، متداوله لغات كتيرة خالص صح في لغات واسعة الانتشار وفي لغات محدودة الانتشار لكن الله يحب الجميع فأول حاجة في ثقافة التضرع أنك إنسان تملك الطاقة أن تحب الآخرين نمرة واحد نمرة اتنين أن ثقافة التضرع تعني أن قلبك حساس احيانا تتطوع بوقتك احيانا تتطوع بجهدك احيانا تقدم مالك احيانا تقدم خبرتك احيانا تقدم مجهودك كل ده كوم لكن الكوم التاني اللي تسنده انت بتقدم الحاجات دي من اجل البشر انك تسندها بقلبك الحساس قلب الذي يتاثر بالاخرين ربنا يحفظكم في قلوب قاسيه قلوب جافه قلوب جامدة وفي قلوب ومتأسف في التعبير أنانية يعني أنا عندي أكلي وشربي أنا مالي ومال غيري وما ينطبق على الأفراد ينطبق حتى على الشعوب وعلى الدول لكن العالم بيعلمنا اللي احنا عايشين فيه ان لازم نتعاون مع الجميع ولازم يبقى قلبي يشعر يشعر بالنعمه اللي ربنا بيديها لك ويشعر بالاخرين المحرومين من نعمه هدي لك مثال صغير جدا هل تتخيلوا يا احباء ان في ما يقرب من مليار انسان في العالم لا يجدوا ماء الشرب كوبايه الميه اللي بنشربها دي كوبايه الميه اللي عندنا تصور ان في مليار من البشر منهم اطفال ورجال ونساء وصغيرين وكبار ما عندهمش كميه الميه دي يشربوها عشان كده من المساعدات اللي بتقدم بين الدول ان دولة تروح لدولة عشان تحمل آه، تحفر ابار مية عشان تطلع مية يشربوا بيها الناس مش كل البلاد عندهم نهر عظيم زي النهر بتاعنا نهر النيل بلد جنبنا زي ليبيا ما فيهاش انهار خالص خالص عشان كده ثقافة التضرع تعني انسان عنده حساسية قلب عنده قلب بيتأثر عنده قلب بيفكر ازاي يساعد الاخر ازاي يرفع صلاه خاصه من اجله لكي ما يرتب له الناس والبشر والله يرتبوا له آه، احتياجه والعوز بتاعه قلبك حساس قلبك بيشعر القلب الحساس لما بنيجي ناكل في رغيف الخبز ممكن واحد يرمي بعض اجزاء او قطع القلب الحساس يعرف ان القطعة الصغيرة دي يمكن ان تطعم انسان ممكن جدا بس واحد بيرميها وما هيش في اعتباره والنوع ده او الصورة ده هي صورة مهمة جدا في كل مصادر النعمة اللي ربنا بيديها لنا في الهواء في الشمس في المية في الطعام في الخضار اللي بناكله في الفاكهة اللي بناكلها في حباية القمح اللي بنستخدمها من المشروعات الجميلة اللي تمت في مصر عملوا صوامع صوامع عشان تحفظ ال- القمح لأن بنستورد منه كمية كبيرة طب الصوامع دي ليه؟ ما نخزنه في شون وخلاص يقول لك لا عشان نوفر الفاقد اللي بيضيع انتوا عارفين في الشون في عصافير في فران وهكذا ثقافة التبرع التضرع الصلاة أنك تصلي بقلب حساس من أجل الآخر ومن أجل احتياجاته ومن أجل الضيقة اللي هو فيها يبقى الحاجة الأولانية الحاجة الأولانية أن آه، التضرع هو اختبار محبة والحاجة التانية أنه إحساس قلب والحاجة التالتة أنها ثقة في يد الله أنه يستطيع أن يعمل ما لا يستطيعه الإنسان كلكم بتحبوا الآية الجميلة دي غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله فأنا برفع قلبي وبصلي من أجل الآخر أو من أجل الآخرين واثق إن إيد ربنا تقدر تشتغل بيحكوا مرة قصة لطيفة قوي عن آه، حصلت في أمريكا في وقت كده من 40 سنة إن المطر قل لما المطر قل بيزرعوا هناك فول سوداني كتير فلما المطر قل الأرض مش هتطلع فول سوداني مش هتطلع محصول فابتدى المزارعين والفلاحين يعملوا زي مظاهرات بيطالبوا الحكومة هناك إنها تديهم تعويضات على الأرض والنبات اللي ما طلعش فرئيس البلد كانت ايام كارتر آه، رئيس البلد هناك آه، المشكله كبرت قوي فقال انا اروح اشوف المشكله دي على ارض الواقع بس يبدو انه صلى قبل ان يذهب فلما وصل هناك نزلت امطار غزيره جدا على الحقول فوقفوا الناس يضحك كده ويقول لهم عباره جميله قوي قال لهم انا تفاوضت مع الله وقلت له يا رب هو النهين احسن انك تبعت مطر ولا ندفع تعويضات فاقنعني الله ان المطر اهم عشان كده المطر نزل عندكم وهيحل المشكله بتاعتكم واخدين بالكم الصلاه من اجل الاخرين تعني انك تثق في يد الله التي تعمل شوف بولس الرسول في الجزء اللي قريناه يقول ايه في انجيل ابنه شاهدوا لي كيف ب- بلا انقطاع اذكركم بيصلي من اهل روما كيف بلا انقطاع بصلي لكم ده قبل ما يروح روما كمان كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلواتي يعني انا صحيح بعيد عنكم مش موجود وياكم لكن عمال اصلي من اجلكم وتكون الصلاة دهيت زي ما بيقول لنا في رسالة العبرانيين صلوا بعضكم من أجل بعض لكي تشفوا واذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم المقيد ده يعني الإنسان اللي إمكانياته ضعيفة مش قادر يتحرك اذكروا المقيدين كأنهم كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد الصلاة من أجل الآخرين اختبار محبة وإحساس قلب وثقة في يد الله التي تعمل مع الإنسان عايز أحكي لك بقى في ال- يعني بعض مشاهد في الكتاب المقدس مثلا المشهد أيام صموئيل النبي في تاريخ بني إسرائيل في فترة اسمها فترة عصر القضاة وكلمة قاضي في العهد القديم معناها مخلص فكان لما تحصل مشكلة في وسط الشعب يروحوا يختاروا واحد يسموه قاضي عشان يحل المشكلة تنتهي المشكلة يرجع مكانه آخر قاضي كان صموئيل صموئيل النبي فالشعب هاج في يوم وهاج كده عن عن غير معرفة وقالوا احنا مش عايزين قضاة بقى احنا عايزين ملك فوقف صموئيل النبي يقول لهم ملك ازاي ده الله هو الملك بتاعكم قالوا لا احنا عايزين ملك زي كل الشعوب قال لهم ده الله الملك بتاعكم ده تميز لكم وامتياز وانفراد قالوا لا ورفضوا النصيحة المهم عملوا اختيار واختاروا واحد اسمه شاول بقى هو الملك أول ملك لمملكة بني إسرائيل أو للأسباط كلهم قبل أن ينقسموا بيسموها المملكة المتحدة يعني في لغة العهد القديم فجه صموئيل يسلم شاول المملكة وهو ينسحب خلاص ملوش دعوة بال- بالإدارة زي بلغتنا اسمع قال إيه أما أنا ده صموئيل بيقول فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم خد بالك من الموقف بالذات شاو آه، صموئيل بينسحب خلص المهمة بتاعته وبيسلم قيادة المملكة دهيت لشاول خلاص ملوش دعوة اه صحيح هو بينسحب لكن يقول أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة من أجلكم الله ايه يا صموئيل ده يعني انت خلاص ما عليكش مسؤوليه وانت تممت الم- الواجب بتاعك قال لا ده في واجب اهم انا صحيح انسحبت وبعدت لكن الشعب ده لازم اصلي من اجله واعتبرها خطيه كبيره اما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجله اتوقف عن الصلاه من اجلكم صح انا ما عدتش ما عدتش مسؤول وبقى في ملك وبقى هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة وأنا خلاص ماليش دور لكن لا من الناحية الروحية ليا دور كبير جدا وهو دور الصلاة من أجلهم ويتكلم وياهم رغم وأرجوكم تشعروا بالحتة ديت رغم إن الشعب رفض الله كملك ليهم ورفض صموئيل كمان لكن صموئيل قال الواجب بتاعي اعمله الدور بتاعي اعمله والثقه بتاعتي ان يد الله تستطيع ان تعمل صورة تانية من صور الصلاة من أجل الآخرين وهي صورة قوية جدا كلنا بنحبها صورة الأمة التي قدمت دموع كثيرة من أجل ابنها أوغسينوس أوغسينوس كان محامي دراسته كانت دراسة قانونية ويعني شاف نفسه كده حبتين زي ما بنقول وعنده لسان وخطابة وكان في بلد صغيرة في شمال الجزائر وبعدين عايز بقى يرتقي أكتر فسافر إلى ميلانو في إيطاليا وهناك في ميلانو اه، اكتشف أن أسقف ميلانو القديس أمبروسيوس راجل خطيب يقف في الكاتدرائية بتاعة ميلانو الضخمة ويتكلم وكل الناس تسمعه فأعجب بيه طب انت يا ماما هتعملي ايه مونيكا ام اغسطينوس تقول هروح وراه يا ستي انت ست غلبانه وعلى قدك قالت لا انا عارفه ان الصلاه تصنع المعجزات واصلي من اجل ابني طب ده ابنك عايش يعني سامحوني في التعبير في الدنيا طولا وعرضا مش همه حاجه لا نصيحه امه ولا آه، شطارته ولا ارتباطه بالله ولا حاجه خالص هو عاش في خطايا كتير لكن لما وصلت لغايه ال- الاسقف امبروسيوس اللي هو قديس ميلانو وابتدت تكلمه فبيقول لها مالك يا ست شافت الدموع في عينيها مالك قالت له انا جاي من اجل ابني وبصلي من اجل ابني وارجوك تصلي من اجل ابني فهذا القديس العظيم طمنها بعبارة جميلة قوي قال لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك عشان كده بنسمي أغسطينوس ابن الدموع كلقب ابن الدموع وصارت الصلاة من أجل الآخر أم بتصلي من أجل ابنها شيء قوي أحيانا أمهات وأبهات يكتفوا بالنصيحة الشفوية يا ابني انا 100 مره قلت لك تعمل كده يا ابني على راي ام من الامهات ما كانت منزعجه بتزعق لابنها فقال لها هي بتقول له يا ابني مش 100 مره قلت لك اعمل كذا فالواد يعني كده بكل آه، متاسف برود قلب قال له ايه يعني لما يبقوا 101 ايه يعني لما يبقوا 102 هيحصل ايه يعني احيانا نهتم بالنصايح الكلاميه ولا نهتم برفع قلبنا في صلاه قويه واخدين بالكم الصلاه دي ممكن تغير في الانسان تماما بس احيانا واحنا بنصلي ما بنصليش بالقدر الكافي زي بالظبط واحد ياخد دواء دكتور يقول له 10 ايام الدواء ده بعد اربع ايام يلاقي نفسه بقى حلو يروح سايب الدواء ما تبقاش حاجة جيدة بالنسبة له من هنا أحب ألفت نظركم لعبارة جميلة ومشهورة في حياتنا الاجتماعية لما أروح لأبونا وأقول له أبونا اذكرني في صلاتك لما أروح لسيدنا وأقول له اذكرني في صلاتك وحين نكتب ورقة ونكتب فيها الاسم والعبارة دي برغم أنها صغيرة إلا أنها ذات مفعول كبير جدا خالص ولما حد يقول لك اذكرني في صلاتك في التو اللحظة ارفع قلبك بصلاة من أجله يعني واقف قدامك فلان بيقول لك اذكرني يا فلان في صلاتك والعبارة دي ممكن نقولها لكلنا يعني فعلى طول وانت واقف قدامه وقبل ما تنسى اذكر يا رب فلان اذكر يا رب فلانة اذكر تعب فلان او تعب فلانة او المشكلة الفلانية او الموضوع الفلاني ورفع الصلاة بإحساس من أجل الآخرين كأنها شفاعة أمام الله الله يقبل والله يعمل والله يستجيب خد بالك إن هذا الأمر من أجل الإنسان ومن أجل حرارة حياة الإنسان وإنه يتمتع وعلم ولادك وبناتك والكبار والصغيرين إزاي نصلي من أجل الآخرين تعالى احكي لك مشهد اللي فات دي مشاهد في العهد القديم وفي تاريخ الكنيسه تعالى احكي لك مشهد في آه، العهد الجديد بطرس الرسول بطرس الرسول كان صياد سمك وكان كل همه في الميه والشبك والسمك والسفينه وخلاص وصيد السمك ده رزقه يوم بيوم النهارده في خير بكره في خير قليل بعده في خير كتير زي ما يكون لكن بطرس كان دايما آه، مندفع متسرع و... وطبعا شهدنا المواقف بتاعته لما اندفع مثلا في وقت صليب السيد المسيح امام الجاريه وانكر وبعد يعني التاريخ بتاعه المعروف ده فيقول لنا المسيح المسيح من اجله يقول تضرعت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك عشان بطرس ما يقعش في خطيه الجحود جحود يعني الايمان بتاعه يضيع فيقول تضرعت السيد المسيح تضرعت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وبعدين بطرس لما ابتدى بعد قيامه السيد المسيح يبشر ويجي هيرودس يقبض عليه ويحطه في السجن التلاميذ كلهم خايفين والكنيسة الأولى خايفة تقول لنا إيه أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله بطرس في السجن والكنيسة كلها بتسجل بتصلي من أجله أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله بصلوا بحرارة لما طلع بطرس بقى من السجن قولوا طلعت ازاي اسمع التعبير بتاعه الجميل الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود الله أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس الصلوات خلت بطرس يفرج عنه من السجن اللي كان فيه الصلاة من أجل الآخرين والصلاة بلا نهاية يعني لو رجعت الموضوع القديسة مونيكا وهي بتصلي من أجل ابنها كانت بتصلي يعني بإصرار شديد لغاية ما تاخد طلبتها من الله إن ابنها ده يرجع أحيانا من خطايانا الكثيرة أحبائي إن احنا نكون عندنا نفس قصير عارفين النفس القصير واحد أنا صليت مرتين ما حصلش حاجة خلاص بقى أنا صليت ثلاث مرات وخلاص ونسيت والدنيا أنت عارف الدنيا بقى تلاهي زي ما بيقولوا الإنسان بإصرار الصلاة وباللجاجة يقول لنا هنا كانت تصير منها لجاجة من الكنيسة صلاة بلجاجة إلى الله من أجله والله يستجيب بولس الرسول مثال آخر لما بعت لأهل أفسس وقال لهم كده مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي هو أصله كان ساعتها في السجن ساعة ما كتب رسالة أفسس زي ما انتم عارفين بولس الرسول كتب 14 رسالة أجملهم وبيسموها جوهرة الرسائل هي رسالة أفسس وكلمة أفسس ده اسم مدينة معناه محبوبة محبوبة فيقوم هو في السجن بيبعت لشعبه اللي في أفسس شوف يقول لهم إيه مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين لأجل كل الشعب ولأجلي لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل يعني هنا الصورة بقى عكسية بيقول لهم انتوا بتصلوا ولازم تصلوا من أجل الخادم بتاعكم من أجل الخادم بتاعكم الكنيسة لما بتصلي في القداسات وفي الأواشي بتذكر البابا البطريرك والآباء المطرنة والأسقفة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة بتصلي من أجل الخدام حتى الكنيسة من أجل كده بتخصص صوم كامل من أجل كل من هو في الخدمة بنسميه صوم الرسل صوم من أجل كل من يخدم في حقل الكنيسة ليه؟ لأن الصلاة لها قوة وثقافة التضرع دهيت أنك تتضرع من أجل الآخر أحيان واحد يبقى في الشغل بتاعه عنده شخص مضايقه أو يعني بيتحكم فيه شوية بتحصل حاجات كتير هل جربت تصلي من أجله مش تصلي مرة ولا اتنين صلي بحرارة أحيان يبقى في مواقف كده الله يرتبها ويدبرها وما تعرفش ازاي اتدبرت يقول لك ده الباب اتقفل في المو... ال- مثلا الجامعه الفلانيه او الكليه الفلانيه وفجاه كده يتفتح ساعتين يقوم الشخص اللي كان خ- عارف ان الابواب اتسدت يلاقي الباب اتفتح قدامه ودخل وحكايات كتيره بنسمعها كل يوم خلي صلواتك صلوات حره وخليها شكل من اشكال الثقافه الدائمه الثقافه يعني حاجه عايشه ويانا ليل ونهار السيد المسيح في الصلاه الوداعيه اللي في يوحنا 17 كان بيصلي والقديس يوحنا هو اللي سجل الصلاه دهيت يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه يقول لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير لست اسال من اجل هؤلاء فقط اللي هم التلاميذ بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكونوا ليكون الجميع واحدا ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني دي في يوحنا 17 الصلاه الوداعيه حتى السيد المسيح وهو بيصلي في صلاته الاخيره اللي قبل الصليب كان يصلي ايضا من اجل التلاميذ ومن اجل كل احد ومن اجلنا كلنا وعايز كده يبقى فيه الروح الواحده في حياه الناس امثله كتيره في ال- في الكتاب المقدس لو حبيت ادي مثل اخير اختم بيه او مثلين آم، دانيال النبي شاب موجود في اورشليم اورشليم اتعرضت للسبي السبي البابلي فخدوه ويا كل الناس سابوهم بقوا أسرى ودوهم آه، امبراطورية بابل وفي بابل هناك اللي هي دلوقتي شمال العراق وجزء من إيران ودانيال بقى بعيد عن شعبه بعيد عن أرضه أسير ال- آه، الإله الذي يعبده مش عارف يعبده هيكل أورشليم اللي كان بيعبد فيه هو بعيد عنه اسمعوا عمل ايه دانيال في سفر دانيال وقف يصلي وجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح المسح اللي هو اللي- يعني لبس الخيش اللي بيلبسه والرماد وابتدى يقول ايه قد اخطانا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم هو بعيد كلكم حافظين المزمور بتاع على انهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون يعني بقى يقعد على انهار بابل انهار بابل اللي هي دجله والفرات وبيتذكر اورشليم اللي في فلسطين اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك في مقدسك الخرب يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع جميل قوي دانيال وهو بيصلي من أجل بلاده البعيدة ومن أجل الناس اللي فيها برغم أنه هو الأسير لكن هو لا يكف عن الصلاه وزي ما قلت لك هي الصلاة لا يستطيع أحد أن يحرمك منها أنت في أي وقت ليل أو نهار وأنت صغير وأنت كبير يمكن أن ترفع قلبك بصلاة يجب أن تكون صلاة حرة اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي يا واصنع يا سيد اصغي استمع يعني واصنع عمل وانقذ الناس من الامر اللي هم فيه التضرعات تتضرع من اجل الاخر وتذكر من اجل الاخر وعلم كل الصغار الصغيرين والكبار في حياتنا اولادنا وبناتنا ازاي نصلي من اجل الاخر وازاي نصلي في آه، مشاكلهم متاعبهم في نجاحهم في اخفاقاتهم ازاي نصلي ازاي نرفع أحيان واحد تقابله مشكلة في حياته أو في عمله أو في خدمته آه، عايز يحلها بدراعه عايز يحلها بدراعه ده مش أسلوب المسيح أسلوب المسيح هو الصلاة وده شيء في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا إن أسلوب الحياة وزي ما الإنجيل بيعلمنا بيعلمنا أن الصلاة قوة قادرة قوة قادرة لكن مش شايفينها بعينينا لكن هي قوة قادرة احنا يوم السبت نحتفل بنياحة القديس الأنبرويس قديس المكان هنا وكنيسة على اسمه وأنبرويس أنبرويس ده كان إيه حيلته إيه أو يعني إيه اللي كان عنده أو يعني شطارته في إيه لا ألف كتب ولا عمل حاجة ولا آه، كان رئيس دير ولا أي شيء خالص لكن هو كان إنسانا مصليا ويعمل عملا بسيطا الصلاة التضرع من أجل خ- الآخرين وزي ما قلت لك في أول الكلام إن أنت لما تعيش في ثقافة التطوع وتقدم من جهدك ومن وقتك اعرف ان ده يتبارك بروح التضرع وروح الصلاة ولما كلمتكم عن ثقافة التبرع بتقدم صح من مالك ومن إمكانياتك لكن الله يستخدم الحاجة اللي بتقدمها ويباركها لما يكون فيها تضرعك من قلبك الثقافات دهيت أنا حبيت أتأمل وياكم فيها طبعا في أنواع كتيرة لكن هنبقى نكتفي بالثلاثة دول بحيث انه يبقى دول منهج عمل لنا كلنا آه، كل سنه وانتم طيبين آه، احنا طبعا آه، آه، يعني داخلين على موسم الشتاء فالميعاد بتاعنا هيتبدر ساعة هيبقى الساعة ستة بدل سبعة دي نمرة واحد نمرة اتنين انتوا عارفين وقت الشتاء بتزيد فيه أدوار البرد والأنفلونزا والزكام فمن فضلكم انتبهوا جيدا جدا مع دخلة الشتاء ومع الحرص البالغ الكمامة اللي بنلبسها غسيل ايدينا باستمرار استخدام المطهرات الب- التباعد ما تستهينوش بالحاجات دهي احنا الاسبوع اللي فات اتوفى اتنين اباء كهنة ما قدرش الطب يعمل لهم حاجة وكان بالسبب ده فأرجوكم وعشان خاطر المسيح انتبهوا جيدا جدا طبعا ليس من الحكمة ان البلد تقفل مش كده برضو الناس عايزة تعيش والناس عايزة اقتصاد يمشي واحتياجات الناس تتوفر فالبديل الوحيد ان احنا ناخد بالنا ولا نستهين رايحين السوق تشتروا حاجة داخلين محل الكمامة باستمرار ايدك فيها مطهرات او المية والصابون باستمرار آه، لازم يبقى في بعد بينك وبين الشخص الاخر اللي بتتكلم وياه او بتاخد وتدي وياه ال- الحاجات الصغيرة ابسط اعراض استريح في البيت ابسط عرض استريح في البيت ما تقولش بقى انزل اروح الكنيسه ولا اروح المكان الفلاني وتكون سبب انك تتعب اخرين وتتعب انت اكتر الحاجات الصغيرة دي يا أحبائي حاجات مهمة جدا وأرجوكم توعوا الآخرين احنا امبارح طلعنا بيان علشان نقلل الأعداد بتاعة الأنشطة في الكنايس طبعا لو الأمور ما كانتش موافقة بعد كده هيطلع بيان ونقلل خالص فأرجوكم انتبهوا علشان حياتنا بالذات في دخلة الشتاء دي تمر كلها بسلام ربنا يحفظكم ويبارك في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
Min allelu Jezu sebe trike, iuke agio pneumatike, Νικαίκε, σωσιώνα, σωνιών, άμι.
ken oshe volen goi moshe oben shois Isus be Christos.
Μόνηση την εμνήση μάρε, βεκνάινεν τε κυρίνη, ο ενσόπτεν μπεκλέος.
So di mono vana inana kishit kharis mois istime to we ben timel shi i sedek.
Timmet fällde inte Jakob i lågorna, inte Matosalan.
Εκδέσσον πέντε Δαβίτ, τη Σοφία, τη Σολόμων.
Jedneman parakliton veta vigen i apostolos.
Ζεφιάρι, εποχεύτα, ο έραφεν πενιώτε τα ιότνα, σέρεμς, βαβά, βατά, βάδρος.
Nämnden jag till metropolitis avamoros. Nämnden jag till nebeskobos nedkini. Men någonting till ett väv tack nå i sin mors från oss. Nad misen om din man sig och en erini Τέσσερι, kontesen.
ο ενώ γαζί, τη Ρωσάβηση, την νόετσα, λαμπίν, κόλλην.
Dovel Kristus är egon till känning och vinnan i vår genohirin i katavik nystenar.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie logison, amin ismo ero ismo ero, istimetan yakun evulgoim لا bismo.
تراءف الله علينا وبارك نازل الرجع علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة عنا غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل طغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديس الأنبرويس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin eseshon.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كذا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم